قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد الحمد لله الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد ولعظمته يخشع من يركع ويسجد ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد اذا دخل الدخل في العمل له يفسد واذا قصد بالعمل سوق الخلق يكسد سبحانه يجل كلامه عن ان يقال مخلوق ويبعد جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد سبحانه كرمه سياح فلا يحتاج ان يقال له جد جد من شبه او عطل لم يرشد ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد اما ان تقول في القرآن برأيك فانك تبرد اليس هذا اعتقادكم يا اهل الخير وكيف لا اتفقد العقائد خوفا من الضيف فإن, سل فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله الذي قيل لحاسده فليمدد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الاسلام ويعضد وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحفد اللهم ارض عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعمنا برحمتك معهم أنت أرحم الراحمين أحبتي في الله إخوتي في الله لقاؤنا الليلة لننادي عبدا لله معرض نحاول أن نجذب قلبه إلى ربنا لأننا نحب ربنا ونحب ان يحب كل الخلق ربنا نحب لكل المخلوقين ان يحبوا ربنا واذا احبوه هداهم واذا هداهم اخذ بايديهم الى جنته واصطفاهم يا تارك الصلاه ننادي الليله تارك الصلاه ومع المدخن في حرب التدخين قلت اخي المسلم ومع المتبرجات في صرخات وهمسات قلت اختي المسلمة اما تارك الصلاة فلا ادري بما اناديه وكيف اقربه واحببه واصطفيه كيف اناديه وانا لا استطيع ان اقول اخي كيف احاول تحبيبه وانا لا استطيع ان اقول المسلم نعم قلت للمدخن اخي المسلم لان التدخين ذنب وكلنا اصحاب ذنوب اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وناديت المتبرجة باختي المسلمة لان التبرج معصية وكلنا عصاة اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك وتب على كل عاص مسلم اللهم اهد كل ضال مسلم نعم ناديناهم باسم الاسلام اما تارك الصلاة فكيف اقول مسلم وقد قال رسول الله كافر صارت مشكلة بما اناديه كيف اقربك لا استطيع حبك وانت تكره الله انا عارف انك تقول لي ليه ليه الغلط ده ليه تقول ان انا بكره ربنا انا بحب ربنا وانا اقول لك لو بتحب ربنا ما تجيلوش ليه ترفض دخول بيته ليه لو بتحب ربنا مش عايز تقرب له ليه مش عايز تسمع كلامه ليه لو بتحب ربنا كنت م- تقف بين ايديه عشان تقدر تنصب وجهك لوجهه لوجهه بين يديه تقول لي بحب ربنا انا مش عايز اكذبك لكن انا عايزك يلي ما بتصليش سؤال واحد ورد علي سؤال واضح وصريح ويحتاج الى اجابه قاطعه انت ما بتصليش ليه رد علي رد علي عشان احب جاوبني جاوبني عشان اساعدك انا مش عايزك ترد عليا عايزك تقف مع نفسك وتسال نفسك صحيح هو انا ما بصليش ليه الناس دي اللي بتصلي وماليه المساجد اجدع مني في ايه احسن مني في ايه ليه هم بيصلوا وانا ما بصليش بلاش دي انا عايزك تقول انا ما بصليش ليه الناس اللي بتركع وتسجد دي انا احسن منهم في ايه يمكن يكون عندك كبر عندك كبر مش عايز تحط دماغك في الارض ربنا ها امال ايه عندك كبر مش عايز تقف بين ايدين ربنا وتحط ايديك على صدرك لا لو كبر على الله لا لا لا لا لا لا لا انا اعيذك بالله من هذا لا ده كبر على ربنا تبقى مصيبه كبيره تبقى مشكله ضخمه جدا لكن انا عايز اقول لك حاجه يا اللي ما بتصليش انا ديك تعرف انا ديك بقول لك ايه يا عبد الله ولا كمان دي مش عايزها اوعى تقول انا مش عبد انا حر لا لا لا لا برضه انا بقول انت اطيب من كده يا عبد الله وعايز اقول برضه للست اللي ما بتصليش يا امة الله اه اوعوا تفكروا ان الصلاة فرض على الرجال فقط ده الصلاة فرض على الرجال والنساء والله على كل من عبد الله فرض الصلاة فرض على كل مخلوق يستطيع تتردد فيه النفس على كل مس... على كل مخلوق فيه روح الصلاة فرض انا عايز اقول لك حاجة يا تارك الصلاة اسمعها مني وما تزعلش اوعى تزعل ابدا لان انا حريص اني ما ازعلكش النهاردة بالعكس ده انا حريص انك تحبني واحبك عشان نوصل للجنة ولا انت مش عايز الجنة برضه رافض الجنة كمان لا بس عايز اقول لك حاجة ان الصلاة في ناس كتير بتتمنى تصلي بس كفار الكفار بيحسدوك يا مسلم على الصلاة وانت ما بتصليش ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كتير من الناس اهتدوا للاسلام بسبب الصلاة لما شافوا الناس بتصلي كلمة ذبحتني قطعت في قلبي فيلسوف فرنساوي اسمه رينان يقول ايه فيلسوف فرنسي اسمه رينان يقول ما دخلت مسجدا قط دون ان تهزني عاطفة حارة او بعبارة اخرى استطيع ان اقول دون ان يصيبني اسف محقق على انني لم اكن مسلما شفت بقى راجل كافر بيقول كل ما ادخل مسجد واشوف الناس بتصلي ازعل جدا من نفسي ان انا مش مسلم وانت مسلم ورافض انك تدخل المسجد رافض انك تصلي لسه السؤال قائم رد علي ليه انت ما بتصليش ليه قول لي ما تزعقش حافظ انت ما بتصليش ليه ها جاوبني قول لي والله هسمعك وهحاول اجاوب على مشاكلك ومسائلك لكن رد علي ما بتصليش ليه اقول لك كمان واحد كافر بيتمنى يصلي كله كنت تسمع عنه اسمه توماس ارنولد راجل بيتكلم عن الصلاة يوم يقول ايه لا يستطيع احد يخالط المسلمين لاول مرة الا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم فانك حيثما كنت سواء او وجدت في شارع مطروق او في محطة سكة حديدية او حقل كان اكثر ما تألف عينك مشاهدته ان ترى رجلا ليس عليه ادنى مسحة للرياء ولا اقل شائبة من حب الظهور يذر عمله الذي يشغله كائنا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لاداء الصلاة في وقتها المحدد شيء مبهر انك تصلي ليه مش عايز تبقى محترم في عينين الناس لما يشوفوك واقف بتصلي لرب العالمين الراجل ده اللي انبهر بيه عاقل من العقلاء اسمعك كلام واحد يهودي كلام واحد عشان تسلم اعمل فيك ايه اصل انا نفسي انك تصلي اقول لك واحد مشهور كان اسمه زكي عريبي كان عميد اليهود في مصر يقول ايه كان هناك هناك سؤال يتردد في نفسي ويلح على عقلي دائما وهو لماذا لا اعتنق الاسلام كان هذا الخاطب ده كلامه يحلو صوته في داخلي ويهزني من اعماقي كلما رأيت رجلا متواضعا من زارع الارض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة فكنت اود لو صليت مثل صلاته وناجيت مثل مناجاته ثم هداني الله للإسلام ولكن بعد أن ضللت عن الصلاة خمسة وستون سنة أسلم وعمره خمسة وستين سنة حبا لأن يصلي انت عارف انا بسوق لك الكلام ده ليه قبل ما اقول لك قال الله وقال الرسول عارف ايه لاني خايف ان اليهود والنصارى بيتمنوا الصلاة وانت مسلم ما بتصليش فخايف لربنا يسلب منك الاسلام يقلبك يهودي او نصراني خايف عليك حزين عليك الحق نفسك الحق وتعالى اقف بين ايدين ربك تعالى تعالى صلي هتقول لي ما بتصليش ليه انا نفسي اديك شويه كلام كمان عن الناس اللي بتشتهي الصلاة لكن هكتفي على دول لكن ممكن انت لما اقول لك ما بتصليش ليه تقول لي مش فاضي والله انا نفسي اصلي بس ما فيش وقت صح هتقول كده اه اجاوبك انا بقى اقول لك ان الله عز وجل اخبرنا ان المال خادم وان الدين مخدوم المال ايه خادم والدين مخدوم قال رسول الله وكمان ما بتصليش على النبي طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول رسول الله سمعني الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إن الله قال إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عرفت ربنا اداك الفلوس ليه قول لي لا ما عرفتش برضه اقول لك الحديث تاني الرسول مصدقه انا عارف انك بتحبه برضه ده رسول الله محمد عليه وعلى اله الصلاه والسلام بيقول ان ربنا قال تصدق اه ربنا قال ايه انا انزلنا المال لاقامه لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه عرفت ربنا اداك فلوس ليه تقول لي عشان بيحبني طيب يا اخي انكسف بيحبك وانت تكرهه بتكرهه ليه ما قلت لك ما بكرهوش طيب خلاص طب ما بتكرهوش ما زال السؤال قائم امال ما بتصليش ليه مش فاضي يعني ايه مش فاضي خايف تصلي لا الفلوس تروح لا يا ابني لا الذي اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة يدخل في قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أنا بذكرك بكلام ربنا ربنا بيقول في القرآن إيه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا اطمن قلبك بكلام ربنا في الحديث القدسي يقول الله يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك شفت الحل ده انت لسه مش موافق معايا ان الرزاق هو الله الرزاق مين الله الله هو الرزاق طيب اللي بيدي الفلوس الله واللي بياخد الفلوس الله فاحذر ربنا بيحذرك بيقول لك يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى و واسد فقرك والا تفعل املأ يديك شغلا واسد فقرك من الغريب انك لما تيجي تكلم واحد ما بيصليش يا رب اهدي المسلمين للصلاة يا رب اللهم اهدي كل الناس للصلاة يا رب منهمك في خدمة الدنيا تارك للصلاة اذا نصحوا وذكروا ان الرزق مضمون من العجيب انك تسمع كلمة عجيبة جدا اذا مريت على واحد في دكان يا عم الحاج تعال صلي شاب واقف بيشتغل في محل تعال صلي شباب في مصنع وانت معدي في المصنع رايح تصلي تعالوا صلوا في وظيفة قاعدين على مكاتب تعالوا صلوا الكلمة المشهورة اللي ذاعت وشاعت سب عليها الصغير وهرم عليها الكبير لا هي آية ولا حديث وإنما عبارة فجة منكرة يقول لك إيه يا عم العمل عبادة الإيه العمل عبادة عمل إيه وعبادة إيه العمل الذي يلهيك عن فريضة الله على عباده عبادة للشيطان صح ولا لا ما يبقاش عبادة لله بقى يبقى العمل ايه عبادة للشيطان مش عبادة لله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار يا تعيس يا تقي يا اللي بتعبد الجنيه يا اللي بتعبد الفلوس يا اللي مش عايز تسيب دقايق خايف لا تخسر خمسين قرش لا تخسر خمسين جنيه لا تخسر الف جنيه لما تقفل محلك لمجرد انك تصلي اه تبقى عبد الجنيه تبقى زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار تبقى تعيس تعيس تبقى من الذين اتخذوا دينهم لهوا و ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا انها مغالطات يطلقها من لا يرجون لله وقارا لو كان الجواب عليك بقى يا اللي بتقول لي مش فاضي يا اللي بتقول لي مش فاضي لو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله لكان أولى الناس بذلك المجاهد صح اللي بيجاهد في ايه في سبيل الله واقف والاعداء قدامه بيضربوا بيه بالسيوف وما ذلك حال الجهاد امر بالصلاة ان نص الجيش يقف يحارب والنص الثاني يصلي لو كان يجوز لواحد مش فاضي انه يبطل صلاة كان اولى حد يبطل صلاة مين المجاهد او حتى المريض اللي انهكه المرض ابدا كان الخايف الخايف شرعت صلاة الخوف لا يتصور ابدا مسلم لا يصلي الا امرأة حائض او نفساء خلاص انا ماليش دعوه انا جبت من الاخر مفيش مسلم ما بيصليش الا مين امراه حائض او انت ايه اخبارك انا ما ما انا بس انا ما قصديش ازعلك انا حريص ان احبك لكن بسالك اي حاجه من اتنين امراه حائض او نفساء دول ايه ما يصلوش لكن مسلم وما بيصليش ما تنفعش لا لا لا, لا. ما تحاولش مش ممكن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجد رجلين في آخر المسجد جالسين فناداهما فأقبلا يرجفان جم مخضوضين قال لماذا لم تصليا معنا ألستما برجلين مسلمين الرسول بيقول لهم ايه ألستما بإيه أهم حاجة انهم ايه رجال عشان ما يقوليش حائط ألستما برجلين إيه؟ مسلمين لماذا لم تصليا معنا قال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم يبقى الرسول بيشير انتوا مسلمين اه امال ما بتصلوش ليه فانا بقول لك برضو كلام النبي انت مسلم لا، طبعا طبعا طبعا طبعا خالص مسلم موحد بالله طب ما بتصليش ليه الاولاني قال لي مش فاضي واحد تاني يقول لي والله مش مسألة قلة فضل بس قضية ان انا بقلع الجزمة واشمر القميص و- وبلل نفسي اما اروح اصلي واما اروح ما بلحق بنسى بنسى اصلي بنشغل شوية انت عارف مشاكل الدنيا كتير اقول لك لا ما تقلعش الجزمة انت خايف من قلع الجزمة ما تقلعهاش الدين يسر امسح عليها ايه يا عم الشيخ ينفع اه والله ينفع بس بشرط انك اصلا في البيت تبقى قبل ما تلبسها تعمل ايه تتوضى وتصلي شفت اه انا مش اوعى تقول لي شفتك آه انا خايف من ده. هيجيب رجلي بقى واحده واحده ما انا هجيب رجلك للجنة خايف ليه ما تخافش والله هجيب رجلك للجنة شوف اول ما تقوم من النوم بتدخل الحمام اتوضى بالمرة تعرف تتوضى الشيخ هيتريق بقى لا والله بسألك بجد انت بتعرف تتوضى لو ما كنتش بتعرف تتوضى شوف تغسل ايديك ثلاث مرات وبعدين تتمضمض وتحط صباعك في بوقك عشان تنضف سنانك او بالفرشه او بالسواك تتمضمض ثلاث مرات وتستنشق الاستنشاق انك تدخل ميه في انفك تاخدها ميه وبعدين تطلعها تاني تستنشق وتستنثر برضه ثلاث مرات وتغسل وشك ثلاث مرات ما تفكرش ان غسيل وش انك انت تروح عامل كده بس على الحتتين خدودك لا ده تغسل من منبت الشعر المعتاد مش منبت الشعر واحد اصلا يجيبها من قفاه لا ها، من منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الزخم وما بين شحمتي الاذنين من ودنك دي لودنك دي دي حدود الوجه اغسل كل ده ثلاث مرات قول لي ما انا غسلت وشي بالصابونه بالشامبو قبليها معلش اغسلهم تاني بس المره دي بايه بنيه الوضوء بنيه رفع الحدث الاصغر اللي هو البول والبران ده اسم الحدث الاصغر هترفعهم شفت بقى اهميه الوضوء انك انت لو ما تفضلش يبقى اسمك محدث آه لما تتوضى يبقى اسمك مؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب غسلت وشك خلاص تبدأ تغسل ايديك تاني تحت الحنفية كده تخلي اصابعك وتمشي ايدك مع المية لحد كوعك بعديه بسنة كده صغيرة تغسل دراعك اليمين ثلاث مرات ودراعك الشمال كمان ايه ثلاث مرات من اول ايدك وانت ماشي كده لحد اخر كوعك وبعدين تم- تحط ايدك تحت الميه وتنطرها وتمسح راسك مره واحده ايدك تمشي على شعرك كده من اول شعرك او مكان الشعر لو ما عندكش شعر يعني من اول شعرك لحد اخره ولو حبيت ترجع تاني يكون اصبت السن رايح وجاي بعدين تمسح ودانك لو في في ايدك ميه بقيه من بتاع الشعر امسح ودانك من جوه وبره مفيش بل ايدك تاني وامسح ودانك شعرك مره واحده وودانك مره واحده اوعى تعمل ثلاث مرات مرة واحدة شعرك ومرة واحدة ودانك وبعدين اغسل رجليك اغسل رجليك كويس بقى وخلي اصابعك واطلع بقى من الحمام قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اذا قلت دول اتفتحت لك ابواب الجنة الثمانية يا شفت الجنة سهلة ازاي بس انت اللي تايه تايه مستعجل على ايه لانك بتنام لحد ما تقوم قبل ميعاد الشغل بخمس دقايق وتدخل الحمام جري جري جري وتلبس جري جري جري وتنزل جري ليه معلش ادي ربنا خمس دقايق كمان ما يستاهلش ربنا منك خمس دقايق يعني يستاهل خمس دقايق ولا ما يستاهلش ده هو اللي اداك عمرك واداك صحتك واداك كل خير عندك منه من الملك جل جلاله خدت بالك اتوضيت اطلع بقى البس شرابك وبدلتك وصلي اذا كنت صليت الصبح وده المفروض لانك ما تستناش الصبح لحد ما الشمس ما تطلع ها صلي ركعتين سنه الضحى تبقى شكرت نعمه ربنا عليك وبعدين اخرج طول ما انت بقى على الو... لابس الجزمه دي على الوضوء امسح عليها يقول لي يا عم الشيخ المسح على الشراب وعلى النعل كمان ما يهمكش امسح عليه عشان ما تتبلش في الحوض ولا في البتاع ولا تشيل سبسب ولا تحطه في قف اكلاسير ولا حاجه ابدا لا سهله جدا الدين يسر وبعدين يبقى روح صلي واحد يقول لي يا عم الشيخ انت بتقول في ايه بس القضيه مش قضيه ان انا اقلع الجزمه ولا بتاع لا انا نفسي اصلي وبحب الصلاه بس المشكله ان الصلاه تقيله عليا كل من وصلي الاقي حاجه تحسني بتقول كده اه هقول لك انا سهله دي جدا سهله جدا يا ابني ديك لا هي مرض سرطان ولا هي فشل كلوي ولا هي م- مش مش مشكله مش معضله دي بسيطه لكن خطرها اكتر من الفشل الكلوي واخطر من السرطان لان ترك الصلاه يدخل جهنم والعياذ بالله بتقول ان الصلاه تقيله عليك يخففها عليك انك تعرف ان انت عبد ان انت ايه عبد قول لي تاني عبد ما قلت لك انا حر لا انت مش حر انت عبد ابن عبد عبد لمين لله مش لحد وعمرك ما هتبقى حر الا لما تصلي تبقى حر مما سوى الله تبقى عبد لمين لله بس لكن طول ما انت خايف من المدير تبقى عبد المدير خايف من على الفلوس تبقى عبد الفلوس خايف على الجزمه تقلعها تتسرق تبقى عبد الجزمه خايف كل اللي انت تخاف منه وتخاف عليه تبقى عبده يوم ما تصلي وتستسلم تبقى عبد مين لله وكل ده بقيت حر منه بقيت حر منه فعشان كده خلي بالك عشان تتخلص من التقل ده تعرف انك عبد وان اعمالك عليك مستحقه عبد واعمالك عليك ايه مستحقه مش بمزاجك هي دي فرض لازم تصلي وانا اقول لك هي تقيلة عليك ليه بالعكس هي مش تقيلة ابدا دي سهلة جدا بس انت لما خدمت الشيطان الشيطان مشيت في سبيله ها عكست واحدة واضلتها شتمت واحد وذليته سرقت فلوس واحد وفقرته اذيت واحد وعملت لما مشيت في طريق الغواية وطريق الشيطان الشيطان خدمك سولك سهلك اقنعك قواك جراك على فعل المعاصي فلما تيجي تسيبه وتروح لربنا يعمل ايه يثبت فيك ابدا تعالى حبيبي ده مين الشيطان استغل لا سيبني وتروح فين لا لا خليك معايا ويشد فيك الشيطان ربنا بيقول ايه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين هو الشيطان وراك لما تكفر ويقول لك انا بريء منك يا عم انا بخاف من ربنا فتبرأ منه قبل قبل ما يتبرأ منك سيبه قبل ما يضيعك اهرب منه قبل ما يكفرك قول لي الصلاة تقيلة عليا وكل ما انوي الصلاة حاجة تحسني جاهز انت مش فاكر مرة جيت تنام مش جاي لك نوم جهزت نفسك عشان تنام حصل اه حطيت مخدة فوق دماغك وربطت عينيك واتغطيت وقفلت الباب وسكت العيال جهاد في سبيل النوم انا عايزك تجاهد مرة في سبيل الله انك انت تجاهد نفسك عشان تصلي صلي ادخل الصلاة وقرب على ربنا وقول له يا رب الهي وسيدي ومولاي عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت الهي اريدك ولا اطيق احبك ولا استطيع تخطفني نفسي ويراودني الشيطان وتغر ويغرني الهوى ويتخطفني الناس وتشغلني الدنيا عنك فخذ بيدي اليك وانصرني على كل ما يشغلني عنك اسجد وابكي عيط لربنا قلت لك قبل كده حين تتعامل مع الله استعمل اخلاق الاطفال فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يعطه يبكي عليه انت اطلب من ربنا انه يهديك للصلاة اطلب من ربنا انه يهديك ولما ما يديكش عيط له عيط له اه دايما بقول الدموع غالية اللي احنا بننفقها لكل حاجة غير ربنا عند ربنا غالية قوي لذلك ينبغي انك لما تحس ان الصلاة تقيل عليك قول لنفسك شفت واحد كان مريض فبيقدموا له اكل مش قادر ياكل حصلت كده والله اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم حط يوم بقه مش قادر يبلع مش قادر فكان بيضرب نفسه كده على صدره ابلعي ابلعي ابلعي اه اهو انا عايز اقول لنفسك قول لنفسك كده صلي صلي صلي ادخل المسجد والجأ لربنا وربنا كريم يا سلام لو تعرفه بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه انت بس تعالى ربنا مشي يجي لك جد هروله قرب له بس انت سنتي يقرب لك متر قرب تعالى بس لربنا وهو هيساعدك وياخد بايدك اول مرة هتبقى تقيلة شوية تاني مرة مع الصدق هتخف شوية تالت مرة هتخف اكتر رابع مرة خلاص هتحب الصلاة وتبقى الصلاة نعيم وقرة عين بس الشرط الصدق لكن اول مرة تقيلة تاني مرة تقل قول لنفسك لا يبقى انا ما صدقتش مع ربنا لو صدقت كنت كنت استعديت كنت حبيت الصلاة كنت حبيت الصلاة واحد يقول لي لا لا انا مش قصدي كده والله برضو مش يعني سيبك اللي يقول لك مش فاضي ده كذاب هي الصلاة عشر دقايق اللي يقول لك ما- مسألة اقلع الجزمة ما قلعش الجزمة لا ده ده كلام فارغ ده اللي يقول لك الصلاة تقيلة عليا لا تقيلة ولا حاجة احنا بنعمل حاجات اتقل من كده امال ايه المشكلة يا ابني يقول لك اصل كل اللي بيصلوا دول حرامية مشكلة شوف تع- تعدي كده على المسجد تلاقيهم كلهم كده ازاي بس يا عم الحاج ده المصلين ربنا قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ازاي تقول الكلام ده واحدة تقول لك ده كل النساء اللي بيصلوا دول كده كده يعني اه اه هي دي المصيبة نقول له لا وان كان اللي بيصلوا حرامية انا عايزك انت تصلي وتبقى قدوة وامين وشريك وصادق واقول لهم هي دي بقى الرجاله اللي بتصلي سيبني منكم اللي عايز يصلي صح يصلي زيي بقى انا عايزك تبقى انت الراجل بتاعها تبقى انت الاستاذ تبقى انت الامام الكبير قوي تبقى انت احسن واحد في اللي بيصلوا ويقول لي معلش اصل في مشكله تانية في مشكله تانية ايه المشكله التانية يقول لك كل ما اصلي تحصل لي مصيبه كل ما اجي اصلي تحصل مصيبه في مره دخلت اصلي جزمه اول لبسه لسه جايبها ب 600 جنيه اتسرقت في يوم صليت وحسيت براحة كده واتبسطت قمت نمت في المسجد قمت لقيت المحفظة اتسرقت في يوم صليت وانا مروح من الجامع لقيت ابني العربية خبطته كسرت رجله رجع وهكذا هقول لك معلش كل ده بيحصل لان ربنا بيحبك عايزك فعايز يجيبك ربنا عمال يزنق عليك عشان عشان تقول له يا رب سيدي عشان تدعوه من لم يسأل الله يغضب عليه ولما تعيش في عافية على طول ما بتقولش يا رب فربنا بيبتليك عشان ايه عشان تقول يا رب وكمان ده اختبار لان ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة فانا بقول لك لا ما تخافش ما تخافش لما تحصل لك المصيبة دي قول له لك الحمد يا رب انا بحمدك واشكر فضلك واشكر فضلك ان انت بتبتليني عشان تشوفني صابر ولا لا لا صابر لا جامد يا رب ما تخافش عليا مش هتفش انا معاك يا رب مهما عملت فيا ساعتها ربنا يحبك ويعافيك من كل بلاء ويديك نعم كتير اوي اوي اوي اوي اوي واحد تاني تقول له ما بتصليش ليه يقول لك شوف يا عم الحاج انا هقول لك ببساطه القضيه مش قضيه الصلاه المهم هنا ادام القلب ابيض خلاص هي ايه الصلاه يعني مش مشكله الصلاه المشكله ان انا الحمد لله ما بأذيش حد وبذكر ربنا بحبه قوي وحته الصلاه دي اللي فضله بسيطه مش مشكله خالص اقول له معلش اصل موضوع القلب ده اللي يعرفه مين الله اللي يعرف موضوع القلب ده مين الله ممكن يكون قلبك ابيض بس انا ما اعرفش اللي يثبت ان قلبك ابيض انك تصلي اللي ما بيصليش احنا عندنا خبر ان قلبه اسود من النبي فانا مش عارف بقى صراحة انت اصدق ولا النبي انا ما اعرفش انت اصدق ولا النبي إن... انا بساله لك لكن انا عارف يقينا ان النبي اصدق منك ومن حصل زيك وما ينطقه عن الهوى وهو اخبرنا ان بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ومش ممكن واحد يبقى كافر وقلبه ابيض لا يمكن لا يمكن فما تقوليش بقى قلبي ابيض اذا انت قلت لي قلبي ابيض وبتحب الناس وما بتأذيش حد وبتحب ربنا طب ما بتصليش ليه تقول لي مش مهمة تبقى غلطت في حق ربنا يبقى انت بتقول على ربنا انه بيقول على حاجات مش مهمة ايه رأيك بقى لو المدير بتاعك في الشغل قال لك شيل المكتب ده من هنا حطه هنا جه لك قاعد زي ما انت قلت له بيقول لك ما شلتوش ليه تقول له ايه تقول له مش مهم يقول لك ايه اه طب روح بقى عند امك هيقول لك كده اه ده مين انت بتقول على كلامي كلامي مش مهم ازاي تقول على كلام ربنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه تقول على كلام ربنا مش مهم تكفر عشان كده كان جزاء تارك الصلاه انه ايه كافر دي مشكله مصيبه كبيره فعشان كده بقول لك لما تقول لي المهم القلب لو قلبك سليم تعمل ايه صلي وتعالى نجرب هندخل نصلي يلا طب ما هصلي من بكره اه دي برضه حجة واحد تاني لما تقول له صلي يقول لك ان شاء الله هصلي من يوم الجمعة صلي هبدأ من اول رمضان صلي اه طب ايه رأيك لو مت قبل الجمعة يقول لك اموت بنية صالحة ربنا عارف نيتي ان انا ناوي اصلي اقول لك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد رغم ان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح يبقى النية الفاسدة ايه تفسد العمل الصالح لكن النية الصالحة ها؟ لا تصلح العمل الفاسد يعني لما واحد يبص لواحدة متبرجة يقول انا بأتأمل في جميل خلق الله ببص لها عشان اقول سبحان الخلاق ينفع كده ما ينفعش يبقى زاني تبقى العين ايه زانية وانا خاف اللي يعمل كده انه يكفر لان ده استهزاء ما ينفعش فتقول لي انا ناوي اصلي ناوي التحي ناوي اتصدق ناوي احمل ده كل دي مش نية دي أمنية وأصحاب الأماني في جهنم سلم يا رب سلم النية أن يتبعها عمل واحد يقوم يقول لك إيه ما بصليش ليه أصلا أنا بعمل ذنوب تقيلة فلما بطل الذنوب دي أبقى إيه أبقى صلي واحد بيتعامل مع نساء واحد يعرف واحدة واحد مدمن عادة سرية واحد حرامي بيسرق فلوس كتير واحد شغال في شغلانه حرام واحد الى اخره مؤذي يقول لك انا بس لما توب من الحاجات دي بصلي لا صلي وربنا يوفقك انك تتوب انت لو كنت مفكر انك تقدر تتوب بنفسك تبقى عبيط يا ابني انت عمرك ما هتقدر تتوب الا لما ربنا ياخد بايدك عشان تتوب نعم انتبهي الى هذا يقول لي بعمل ذنوب كثيره توب وصلي مش قادر اتوب صلي وربنا يعينك وتتوب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واحد يقول ايه هو انت مكبر العملية كده ليه حاسب علينا شوية ايه يعني يا اخي ده ربنا غفور رحيم دي رحمة ربنا واسعة اصبر انا خايف انا اصبر عليك الموت ما يصبرش خايف لا تموت على كده تبقى تبقى مصيبة تموت على الكفر خلي بالك ربنا غفور رحيم لكن تعجبني قوي قوي قوي قوي كلمة واحد من السلف بيقول ايه رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحمق ده انت تبقى غبي قوي لما تبقى ما بتسمعش كلام ربنا وتقول له يا رب رحمتك طب رحمته منين وانت ما بتسمعش كلامه تسمعش كلامه اسمع كلامه اطع اوامره سر في طريق في الطريق اليه وبعد كده قول رحمة ربنا رحمة ربنا واسعة يبقى لو كفرت يرحمك ربنا اظن اظن استوفينا الاعذار كلها اللي ممكن واحد يتحجج بيها ولا حد عنده حاجة تانية يا جماعة حد بيسمع من الناس حاجة كمان اخر حاجة عندي ان يقول ايه اصل انا صراحة حاسس ان صلاتي مش مقبولة اصلي كده وحاسس ان ربنا مش هيقبل مني الصلاة اقول له لا لا لا لا لا بالعكس ده الرسول ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه انا عند ظن عبدي بي انا ايه عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء انت بس انت ابدأ وايه وصلي وربنا هياخد بايدك ابدأ وصلي وربنا هيوفقك ابدأ وصلي وربنا هيعينك ابدأ وصلي وربنا سبحانه وتعالى هينصرك على نفسك ابدأ وصلي وربنا هيقبل لما انت تحسن الظن بالله وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك اسأل الله عز وجل ان يرضى عنا وعنكم اخوة لماذا نصلي اولا الصلاة ام العبادات الصلاة ايه ام العبادات سبحان الملك سبحان الله العظيم الصلاة دونا عن سائر دونما سائر العبادات امر الله ان تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا امر العبد حال الصلاة ان تستغرق الصلاة قلبه ولسانه وجوارحه واحد يقول شفت هو ده بقى اللي مخليني ما بصليش عشان اما بصلي بسرح اقول لك لا صلي برضه برضه ايه صلي واسرح وجاهد انك ما تسرحش واستعين بالله وربنا يعينك ويوفقك وي- ويجعلك تصلي من غير ما تسرح ان شاء الله قال تعالى وقوموا لله قانتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا ان في الصلاة ليه لشغلا حرم على المصلي الاكل والشرب والالتفات والحركة بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات تفرض على بعض الجوارح دون بعض الصائم يباح له انه يتكلم صح ويتحرك ويروح يجي المجاهد يتلفت ويتكلم الحاج يأكل ويشرب اما الصلاة فجمعت كل انواع العبودية الصلاة فيها شبه من الحج استقبال القبلة وفيها شبه من الصيام منع الاكل والشرب فيها آه، شبه من الجهاد الثبات والانتباه والتركيز عبودية شاملة للقلب والعقل والبدن واللسان فللسان عبودية اللسان في الصلاة الشهادتان التكبير التعوذ البسملة تلاوة القرآن التسبيح التحميد الاستغفار الأدعية أما الجوارح فالركوع والقيام والسجود والاعتدال خفض ورفع وقعود العقل عبودية العقل في الصلاة التدبر والتفكر والتفهم والتفقه اما عبودية القلب في الصلاة خشوع ورقة خوف وطمع التزاز صراحة بكاء سبحان الملك انا اللي ما بيصليش بعتبره محروم مش عارف شريط ايها المحروم ناقص من السوق ليه اليومين دول ها ايها المحروم بقول المصلي ده محروم والله يا سلام يا اللي ما بتصليش لو تيجي مرة تقف عشان تصلي وتستشعر قول رسول الله لسه ما بتصليش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت يا سلام لما تعيش دي لما تحس دي انك واقف تصلي كده ايديك على صدرك وحاسس ان ربنا الله الله جل جلاله ينصب وجهه الى وجهك عشان كده تحس الناس يخرجوا من الصلاة ووشهم منور يحس ان هو خارج من الصلاة وقلبهم صدرهم منشرح مبسوط مستمتع ملتز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة شوف الصلاة شوف الصلاة حلوة ازاي شوف جميلة ازاي ازاي شوف لذيذة ازاي شوف لما الرسول بيقول ايه ان يخبر ان الله جل جلاله يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين تحس ان انت واقف في الصلاة واقف قدام مين اه عارف يا اللي ما بتصليش لو آه، قالوا لك تعالى في سهرة الليلة دي في بيت محمود الخطيب تروح في سهرة الليلة دي عشان تقابل محمد هنيدي تروح تروح تقعد معاه وتتكلم معاه تروح تروح عارف اللي ما بتصليش لو قالوا لك في احدى الليلة دي تعالى عشان تقعد في بيت عمرو دياب تروح تقعد معاه يعني تروح مع حسام حسن لعيب الكوره تروح ها تروح جري طيب مع الوزير الفلاني ها تروح تقعد معاه تروح طيب تقعد معاه وتتكلم معاه ويقولوا لك يلا عشان نمشي تقول ايه سيبونا قاعدين شويه سيبونا قاعدين شويه صح كده طب احنا بنقول لك في النهارده ربنا عزمك في بيته انك تيجي تتكلم معاه شويه مع مين مع مين شرك مع مين مع الله الله ملك الملوك الكبير المتعال مالك الكون والملكوت الله اجي اجي اجي ربنا ده ده أنا- ده ناجي ده ناجي على وشي ده ناجي تحت اروح وقطعوني بعديها بس بس قابل ربنا اه دي بسيطة خالص تتوضأ وترفع ايدك كده وتقول الله اكبر تبقى واقف قدام ربنا تقول الحمد لله رب العالمين يوم ربك يقول لك حمدني عبدي تقول الرحمن الرحيم يقوم ربك يرد عليك يقول مجدني عبدي تقول مالك يوم الدين يقوم ربنا يقول لك اثنى علي عبدي يا في امتح من كده في الذ من كده في اعظم من كده في ابهى من كده في اجل من كده مش ممكن انت بتكره كده رافض انك تيجي في ربنا ليه رافض انك انت تدخل بيته ليه عمل فيك ايه وحش زعلك في ايه اذاك في ايه ده انت كل ذرة في جسمك منه وكل ما تملكه في حياتك منه وكل عشتك بإذنه واستمرارك في الحياة بمشيئته وقدرته لا بتفر منه أجل ربنا ده, ده, نا- ده ناجي ده ناجي على وشي ده ناجي تحت اروح وقطعوني بعديها بس بس قابل ربنا اه دي بسيطة خالص تتوضى وترفع ايدك كده وتقول الله اكبر تبقى واقف قدام ربنا تقول الحمد لله رب العالمين يوم ربك يقول لك حمدني عبدي تقول الرحمن الرحيم يقوم ربك يرد عليك يقول مجدني عبدي تقول مالك يوم الدين يقوم ربنا يقول لك اثنى علي عبدي يا في امتع من كده في ألذ من كده في أعظم آه. في أمتع من كده في ألذ من كده في أعظم من كده في أبهى من كده في أجل من كده مش ممكن انت بتكره كده رافض انك تيجي لربنا ليه رافض انك انت تدخل بيته ليه عمل فيك ايه وحش زعلك في ايه اذاك في ايه ده انت كل ذرة في جسمك منه وكل ما تملكه في حياتك منه وكل عشتك بإذنه واستمرارك في الحياة بمشيئته وقدرته ليه بتفر منه ليه بتكرهه ليه مش عايزه ليه بتبعد عنه ليه مش عايز تقف قدامه وهو كل يوم يقول لك تعالى حي على الصلاة حي على الفلاح ليه مصر تبقى خايب ليه مصمم تبقى خسران ليه ليه مش عايز تقرب لربك رافض ليه بعيد ليه مش عايزه ليه مش محتاج حاجة منه يا ابني ده انت وحياتك في ايده يدمرك يضيعك يخسف بيك الارض ياخدك واما تقف بين ايديه ويقول لك عبدي دعوتك الى بيتي فلم رفضت ان تلبي لما يقول لك عبدي امرتك بالصلاه ما صليتليش ليه تقول له ايه تقول له ايه جاوب الصلاة الصلاة يا جماعة انا هسألك سؤال الصلاة فيها حاجة وحشة متعبة يعني مؤذية يعني امال ليه ما بتصليش لسه السؤال برضه عمال ي- يرن في دماغي انت ما بتصليش ليه شفت سمعت كلامك اهو ما بزعقش انت ما بتصليش ليه ليه مش عايز تصلي رغم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو روحه بتخرج شوف لدرجة ايه وهو روحه ايه بتخرج يقول الصلاة الصلاة الصلاة اتقوا الله في الصلاة وما ملكت ايمانكم شوف بقى لما الرسول وصاك وصية لو ابوك وصاك وصية قال لك لما اموت اعمل كذا تقول وصية ابويا معلش طب ده النبي اللي هتيجي يوم القيامة خلي بالك وانا خايف عليك من الحتة دي ان يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس عريان غلبان حافي شايل ذنوبك على ظهرك ماشي فوجئت بحوض مية كبير وانت عطشان حلقك هيتقطع من العطش وبطنك بتتمزق من الجوع والعرق مغرقك لحد ودانك وانت ساعتها شفت النبي فرحت جدا مين ده قالوا لك النبي محمد جري جري رسول الله جري جري قال لك سحقا سحقا ابعد قلت لك صلي ما صليتش اه ترجع شكلك ايه ساعتها شكلك ايه ساعتها وبعدين تتطاير الصحف وتقبل على الحساب عارف اول ما يحاسب عليه الرجل الصلاة الصلاة اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ايه الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله عشان كده اسمح لي بقى ادخل معاك في حته غويطه شويه وهقول لك ان تفاضل الناس اليوم بتفاضلهم في الصلاه الصلاه ميزان تتابع بيه زياده الايمان ونقصان الايمان عارف الدكتور اول حاجه يعملها يقول بيقيس ايه بيقيس الحراره حراره المريض هي حراره الاسلام في قلبك بايه بالصالح بالصالح الامام احمد قال كده قال واعلم ان قدر الاسلام في قلوب الناس على قدر الصلاة عندهم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة الناس يتفاضلون في الصلاة قبل ان يتفاضلوا في غيرها الصلاة هي المقياس الصحيح الذي يحكم به على دين الرجل ليس امتياز الناس باموال ولا بغيرها اذا اردت ان تعرف قدرك في الاسلام ففتش عن قدر الصلاة في قلبك فان قدر الاسلام في قلبك قدر الصلاة في قلبك اذا اردت ان تقيس ايمان عبد فانظر الى مدى تعظيمه للصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده ايضا الصلاح شعار حزب الله المفلحين قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و وينهون عن المنكر و ويقيمون الصلاه اسمع اسمع ايات جميله يا سلام يقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم سبحان الملك سبحان الملك آية سيد أولئك إيه سيرحمهم الله يلي بتقول رحمة ربنا واسعة الرحمة مقصورة على هؤلاء على هؤلاء أولئك سيرحمهم الله قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال مجاهد في التفسير الصلوات الخمس الصلوات الخمس جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر يا مصلي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاه وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصديقين والشهداء ابشر يا مصلي انت من الصديقين والشهداء هؤلاء المصليون هم اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما تارك الصلاة فمن حزب الشيطان من حزب الشيطان من حزب الشيطان الصلاة خير موضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر ف فليستكثر كان الرسول مصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما في اليوم والليلة يصلي أربعون ركعة يصلي أربعين ركعة يصلي إيه أربعين ركعة في اليوم سبعتاشر فرائض واتناشر رواتب يبقوا كم تسعة وعشرين وحداشر قيام ليل أربعين أربعين صلاة في اليوم عارف من تعظيم امر الصلاة ان ربنا لما فرض الصلاة فرض كم صلاة في اليوم خمسين صلاة لانها فرض عظيم كلكم حافظين الكلام ده لانكم شفتوه في التلفزيون ان ربنا فرض الصلاة فوق سبع فوق سبع سماوات في, في ليلة المعراج من ما امرش بها في الارض فرض الصلاة فوق ايه سبع سماوات وبعض الناس قال بعض العلماء قال ايه قال ان الصلاة فرضت مرتين لان الرسول كان بيصلي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قبل المعراج ففرضت مرة في الارض ولتعظيم قدرها فرضت مرة اخرى في السماء السماء السبعة بدون واسطة ما ربنا لم يقل يا جبريل ابلغ محمدا اني امره بالصلاة لا ده ربنا سبحانه وتعالى رفع محمدا ما تصلي عليه عليه وعلى اله الصلاه والسلام لفوق للسماء السبعه وامره وكلفه بالصلاة اول ما كلفه عارف كلفه بكم صلاة خمسين صلاة يلي مستثقل خمسة لو كانوا خمسين كنت عملت ايه يبقى واجب عليك تحب النبي بتحبه طب صلي عليه عليه وعلى اله الصلاة والسلام لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ربنا فرض عليه خمسين صعد فقال يا رب امتي ضعيفة فخفف عني فخفف عن الامة لحد ما بقت خمسة وقال لا يبدل القول لدي خمس في العمل وخمسون في الاجر اعمل خمسة تاخد اجر خمسين ما عملتش هتضيع هتضيع خالص الصلاة خلي بالك من دي بقى تغيير لوجه الحياة تغيير للفكر انا زمان لنا خطبة جمعة بعنوان نظارة الاسلام هي مش عاجبة بعض الناس لكن كنت بقول فيها ان انت لازم عشان تعيش لازم تلبس نظارة الاسلام تشوف بيها كل شيء فكل شيء في الدنيا تشوفه بايه يعني ايه عارف لو واحد لابس نظارة سودة يشوف الدنيا سود حمراء يشوف الدنيا حمراء خضراء يشوف الدنيا خضراء لما يلبس نظارة الاسلام يشوف الدنيا اه دي اسمها قضية اسلمت الحياة اسمها ايه اسلمت الحياة ان نعيش الحياة في ظل الاسلام فشوف الشغل بعين الاسلام والجواز بنظر الاسلام والاكل في نظر الاسلام والشرب في نظر الاسلام والاعاد والقيام والخروج والتعامل مع الناس والسلام على الناس والكلام مع الناس كل حاجة اشوفها بايه بالاسلام من وجهة نظر الاسلام اللي يغير وجه الحياة بالطريقة دي ايه الصلاة لما فوجئ قوم شعيب تسمع عن شعيب تسمع عن واحد اسمه شعيب كان بيشتغل ايه ده كان ايه كان نبي كان رسول بيسموه خطيب الانبياء والى مدين اخاهم شعيبا فسيدنا شعيب كان نبي رسول ارسله الله الى ايه مدين الى قوم مدين اسمهم ايه مدين فوجئ قومه في يوم من الايام انه بيدعوهم الى التوحيد والتقوى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم الآيات روح اقرأ في سورة هود كده هتستمتع هتستمتع ها بخطيب الانبياء شعيب وهو عمال يجادلهم ويكلمهم ويقول لهم وياخد منهم بيحاول هم كانوا بيطففوا المكيال والميزان ففوجئوا كان هو عايش وسطيهم فوجئوا مره واحده كده عمال يقول لهم اعبدوا الله قولوا لا اله الا الله ما تطففوش المكيال والميزان انا شايفكم ناس طيبين اني اراكم بايه بخير وخلي بالك برضه قال سبب جه معانا ان واحد يقول لك عارف انا ما بصليش ليه عشان انا بكره السنيه واحد قبل كده جاء قال لي انت كافر ما بتصليش ليه يا كافر فانا كرهت الصلاه عشان كده اقول لك لو انت بتصلي للسنيه ما تصليش انت بتصلي لمين ربك يا اخي ربك الهك اللي خلقك مالكش دعوه بالناس وبقول للسنيه احسنوا معامله الناس اتقوا الله يقول لي يا عم شيخ دول ما بيسلموش غير على السنيه اللي زيهم اقول لهم غلطانين هو ناس ادب سلموا على الناس كلها يا اخي الرسول قال القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف سلم على الناس كلها انت الحجه عندنا الشرع مش السنيه صح ولا لا انتوا زعلتوا طب انا اسف حقكم علي خلاص اصطلحنا نرجع بقى للراجل اللي ما بيصليش ده عشان عايزينه النهارده لازم يصلي شاء الله يا رب اهدي يا رب يا رب اهدي كل مسلم يا رب يا رب اهدي كل البشر والله والله والله نحن نحب لكل البشر ان يدخلوا الجنة بس يسلموا و ويصلوا ربنا يهديهم يا رب قال لهم اني اراكم بخير الدعوة كده انك لما تروح لواحد ما بيصليش قول له انت راجل طيب لكن انت ما بتصليش ليه واوعى تكذب يكون مش طيب وتقول له انت راجل طيب لكن كل واحد من الناس فيه جانب طيب صح ولا لا يعني ممكن تلاقي واحد ما بيصليش لكن لما تيجي تقول له مثلا يعني ايه آه احنا بنبني مسجد يقول لك ادي ثمان شكرتين اسمنت من معايا بيحصل اه لما تبقى قاعد كده وتقول والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك عليه الصلاه والسلام ممكن تلاقيه بيحب النبي صح ولا لا لكن ما بيصليش الناس فيهم خير بس محتاجين اللي ياخد بايديهم بالراحه بالراحه عشان كده شعيب عليه السلام قال لهم اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تحتوا في الارض مفسدين شوف الترغيب بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا ايه استغربوا جدا ايه ده انت ايه اللي جرالك قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد آه شفت الكلام الصلاة هي اللي غيرت مين شعيب صلاة خلته داعية الى التوحيد قالوا له ايوه احنا عرفنا ايه اللي جننك الصلاة اللي انت بتصليها انك لانت ليه الحليم الرشيد وعشان كده بقول لك يا اللي ما بتصليش يا عبد الله صلي ولما تصلي هتلاقي واحد يجي يقول لك ايه ده ضحكوا عليك عملوا لك غسيل مخ بوظوا دماغك خلوك تصلي ليه الدرجه دي وصلت بيك لينك تصلي معلش هم قالوها قبليك لكل الانبياء ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ما تسمعش كلام حد ما بتصليش ليه يقول لك اصل هم السنيه بيطولوا الواحد بيرجع لما وسطه يتكسف ويسجد لما يحس ان عينيها تخرج من نافوخها اقول لك ما تزعلش لا يا ايها المسلمون ايها الاخوة الملتزمون خففوا الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اما بالناس فليه فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة خفف لكن انا عايز اقول لك بقى معلش ما تزعلش مني ما هو انت كل واحد يقول اللي له واللي ايه واللي عليه انا قلت اللي ليك اسمح لي اقول لك بقى اللي عليك يعني لما تقف قدام ربنا ربع ساعة تبقى تقيلة وتقعد قدام ماتش الاهلي والزمالك ساعة ونص تبقى حلوة ها يعني يعني تقف كده على الخط تتفرج على الماتش ساعتين تبقى حلوة قوي ولذيذة لكن الوقفة قدام ربنا هي اللي صعبة خليك حلو بقى خليك حلو عشان احبك لازم تقف قدام ربنا برضه خاشع وتحب الصلاة وتصبر لأن الصبر له أجر له أجر عظيم جدا ما لقوش أوضح من الصلاة في حياة شعيب فكانوا لأنهم كانوا بيشاهدوا صلاة شعيب عليه السلام ويتعجبون لحسنها وطولها فقالوا يا شعيب أصلاتك إيه تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وبيقول لهم ما إيه ما تنقصوش المكيال والميزان قالوا له احنا احرار فلوسنا ننقص المكيال والميزان على كيفنا زي لما نيجي نقول لك صلي تقول على مزاجي اما يجي لي مزاجي اصلي عارف انت لو صليت صلاتك ما تنفعش لانك بتصلي لمزاجك ما بتصليش لله انا عايزك تصلي لله تصلي لمين لله الصلاة يا جماعة تغير وجه الحياة تغير ايه وجه الحياة الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية عملية تغرس في النفس الانضباط الصلاة تدر تدرب على حب النظام الصلاة التزام دقيق في شؤون الحياة الصلاة تعلمك الحلم والأناه والسكينة والوقار الصلاة عارف الصلاة تعمل ايه أسهل حاجة بتنمي العقل بتعلمك أن تحصر ذهنك في المفيد النافع الصلاة تعودك تركيز الانتباه لمواقيت الصلاة وشروط الصلاة واستصحاب الطهارة والحذر من مبطلات الصلاة الصلاة تعلمك التركيز العقلي في معاني القرآن وعظمة الله ومعاني الصلاة واستحضار الخشوع الصلاة كمان بقول لك تعال صلي والله هتتبسط هتفرح هتحس بنعيم في قلبك الصلاة راحة نفسية طمأنينة روحية سلامة من الغفلة اللي بتصرف الإنسان عن رسالته الصلاة يا ريت يا ريت الأطباء النفسيين لما يشوفوا مريض نفسي يعلموه الصلاة يعلموه انه يصلي يوجهوه لربنا قلت لكم اخ قبل كده طيب اوذي ظلم ظلم شنيع جدا اجير عليه فقال طب سيبوني اصلي فوقف صلى ركعتين وبعد ما خلص صلاة نهيت كده يا سلام الحمد لله ان لينا رب نلجأ اليه اه بعد ما تخلص صلاة تحمد ربنا ان ربنا ما عملكش ساعة تصلي وساعة ما تصليش اي وقت يعجبك في الليل ولا النهار تعمل ايه صلي صلي قول لي حاسب يا عم الشيخ حاسب انضبط فقهيا في أم- اوقات يكره فيها الصلاة واوقات يحرم فيها الصلاة اقول لك قال الفقهاء ان في هذه الاوقات تجوز الصلاة ذوات السبب وهنا صلاة ذات سبب زي صلاة التوبة ان اللي يذنب ويتوضا ويصلي ركعتين ربنا يتوب عليه صلاة الحاجة ان يصلي اللي يتوضا ويصلي ركعتين واسأل الله العظيم اسأل الله رب العرش الكريم اسأل الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يفرج الله همه الصلاة تفريج للهم الصلاة لطلب الحوائج الصلاة للاستخارة لما تبقى مشتت في موضوع اتجوزها ما اتجوزهاش اتجوزها ما اتجوزهاش صلي صلاة الاستخارة وربنا يوديك الخير فين اسيب الشغل ما اسيبوش اسيب الشغل ما اسيبوش اسيب الشغل ما اسيبوش صلي ركعتين استخاره وربنا يهديك للصواب متردد اشتري العربيه دي ما اشتريهاش حلوه وحشه مخدوع فيها مغلوب صلي ركعتين استخاره وربنا يوريك الخير اعمل كذا ولا كذا كذا ولا كذا كذا ولا كذا اودي ابني ازهر ولا مدرسه خاصه صلي وربنا بس اوعى تيجي تستخير بقى اصلي ولا ما اصليش آه ما تنفعش الاستخارة في أعمال الخير أعمال الخير الواجبة لا تحتاج لا يجوز فيها استخارة لأنها إيه؟ واجبة عليه واجبة عليه الصلاة راحة نفسية يا جماعة بقول يا ريت الأطباء النفسيين يعلموا الناس الصلاة وجبات روحية حقن الصلاة دي حقن دواء والله والله دواء حقن صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا الله تروي الظمأ الروحي تشبع أسواق النفس الصلاة علاج وشفاء علاج من القلق لأنك تعرف أن ليك رب بيصرف الأمور علاج من الجزع شوف ربك بيقول إيه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الصلاة علاج لعقدة الذنب عارف زي ما قلت لك واحد يقول اصل انا مدمن العادة السرية يا رب تب على عصاة المسلمين يا رب يا رب تب على كل عاص مسلم يا رب فعشان كده مش قادر اصلي فك العقدة دي بالصلاة قال تعالى واقم الصلاة طرفي النهار و وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات يقول لي يعني اروح اقابل واحده وارجع اصلي اقول له لا ما تقابلهاش وتحضرش قلت لو قابلتها ما صليش اقول له لا برضه صلي صلي وربنا يتوب عليك كان رجل من اصحاب النبي محمد ما تصلي عليه عشان تعرف ان كل ابن ادم ايه خطاء قابل واحده فاصاب منها قبله اصاب منها ايه قبله فقالت مه إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام فمشى وهو يلتفت شيء عجيب جدا لما تتخيل معايا الحديث ده مشي وعمال هي واقفة عند هناك وعمال ماشي ويبص عليها ويمشي يبص عليه ويمشي حتى اصطدم وجهه بحائط فنزل على وجهه الدم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه على وجهه وايه ودمه على وجهه دم نزل على وشه قال ما بك قال قابلت امرأة كنت اعرفها في الجاهلية فكان مني كذا وكذا قالت بيستدل بيه ان الدم لا ينقض الوضوء لان الرسول ما قالوش صحة وضوء بس موضوعنا دلوقتي اوعى تدخل في مشاكل فرعية خليك في موضوع الصلاة نعم فقال له اجلس جلس حتى اذن لصلاة العصر فصلى الصلاة ثم سلم فقال اين الرجل الذي اصاب الذنب ده مين اللي بيقول النبي ما صلى عليه الصلاة والسلام قال ها انا يا رسول الله قال هل صليت معنا العصر قال نعم قال قم فقد غفر الله لك ان الحسنات يذهبن السيئات صلي صلي وربنا يتوب عليك صلي وربنا ياخد بايدك صلي لو ما بيصليش الا المتقين ما حدش مننا هيصلي ما حدش مننا يصلي اللهم ارزقنا الصلاة والعمل بها نعم صلي وان اذنبت فتب وصلي وان عدت الى الذنب مرة ثانية تب تاني وصلي مرة ثالثة تب ثالث وصلي مرة عشرة برضه تب وصلي مرة الف برضه تب وصلي ما تبطلش صلاة اوعى الشيطان يضحك عليك وتبطل صلاة لا صلي صلي على طول لان الصلاة كفارة للسيئات وماحية للخطيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلاة خمس صلوات الصلوات الخمس كفارة لما بينهم قال رسول الله ما صلي عليه يا عم صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل يعتمل يعني شغال في مصنع انا أ... يعني اكتر حاجة شفتها بتوسخ الايدين والهدوم والوش الناس اللي شغالين في, في مصانع النظارات بيطلع عليهم بتاع بني كده ها نفترض واحد شغال في مصنع نظارات ها وبي الرسول بيقول ايه ان رجلا كان يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة انهار فاذا اتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فاصابه الوسخ والعرق فكلما مر بنهر اغتسل هل يبقي ذلك من درنه شيء قال فكذلك الصلاة عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها اسمع حديث بقى جميل قوي هتفرح بيه بس تدفع كام وانا موافق على الصفقة دي انت تصلي على النبي وانا اقول على طول عليه وعلى اله الصلاة والسلام اصل عايزين صاحبنا ده يصلي على النبي برضه يعني عايزين يصلي يصلي ركعات ويصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام الحديث عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء وورق الشجر يتهافت فاخذ بغصن من شجره فهزه فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلي الصلاه يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت الورق عن هذه الشجرة صلي صلي بقى صلي عشان ذنوبك تخر قال رسول الله وده حديث جميل كمان بس محتاج انك انت تدفع ايوه صلي على النبي يعني عليه وعليه الصلاة والسلام الرسول بيقول ايه اذا قام العبد المؤمن في الصلاة جيء بذنوبه فوضعت على ظهره فكلما ركع وسجد تساقطت عنه ذنوبه حتى يخرج من الصلاة وليس على ظهره شيء يا صاحب الذنب الثقيل صلي صلي تتساقط ذنوبك الصلاة حفظ وحماية احنا كده طولنا ولا لسه يعني لسه ما صلاش معاك لما تصلي نعم قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لما ربنا يقول لك حافظ المحافظة لا تكون الا بين اثنين زي المخاصمة واحد يخاصم نفسه ولا بيخاصم واحد المقاتلة بيقاتل نفسه ولا يقاتل واحد فكذلك المحافظة تكون ايه باثنين لان المحافظة تكون في عليك اتكال أن- ليه بلاش الغلط أو لا، طيب معلش انت مين جنب النبي محمد جنب- مين جنب سيدنا موسى انت مين جنب سيدنا ابراهيم الخليل انت مين جنب العظماء دول مفيش طيب انا قصدي كده ومع ذلك ربنا يقول لك لما تذكرني اذكرك مين اللي يذكرك الله قال تعالى واوفوا بعهدي ها اوفي بعهدكم قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره الجزاء من جنس العمل او نقدر نقول ان الصلاة المحافظة تكون بين الصلاة والمصلي كأنه قيل احفظ الصلاة تحفظك الصلاة الصلاة تحفظك ازاي تحفظك عن المعاصي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تحفظك من البلايا والمحن قال تعالى واستعينوا بالصبر ها؟ والصلاة تحفظك من عذاب القبر المصلي في حماية الله وحراسته آه قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى الصبح فهو ايه في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء وإنه من يطلبه من ذمته بشيء ثم يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم سلم يا رب سلم يبقى لما ما تصليش الصبح ربنا مش هيسيبك ويحذركم الله نفسه قال بعض السلف والله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى فلا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض تسمعها تاني دي اه اسمعها تاني يقول إيه؟ والله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى لما ربنا تخلى عنك الشيطان تجرى عليه وقعد في الزنا وقعد في السرقه وقعد في الاذى وقعد في ترك الصلاه تخلى عنك الله فلا تظنن ان العدو غلب ولكن الله اعرض اعرض قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه كبه الله في النار لوجهه أيها الأخ أيها العبد يا عبد الله في نهاية الأمر إني أقول لك أن الصلاة أن الصلاة أيها العبد اعلم أن ترك الصلاة كفر ترك الصلاة كفر انتبه إليها حدثتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة بين اليهود والنصارى بيننا وبين المشركين الصلاة فمن تركها فقد كفر أيضا اسمع بقية الكلام بقى من بقية السلف أ- عمر بن الخطاب يقول أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة عمر بن الخطاب يقول لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة عبد الله بن مسعود يقول من ترك الصلاة فلا دين له عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان أصحاب رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه ابو الدرداء يقول لا ايمان لمن لا صلاه له ولا صلاه لمن لا وضوء له ابراهيم النخعي يقول من ترك الصلاه فقد كفر ايوب السختياني يقول ترك الصلاه كفر لا يختلف فيه الامام احمد بن حنبل يقول اخشى اسمع كلام الامام احمد بقى يقول إيه؟ اخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي والعكس بالعكس لا يحل لامرأة أن تقيم مع رجل لا يصلي كذلك ابن الجوزي يقول ابن الجوزي يقول وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يؤاكله ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف واحد قل لي اه قل لي بقى انت ايه حكايتك هو تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر اقول لك انت عارف منهجي وعارف مذهبي لكن مع الراجل ده لازم لازم اقول له كده اسيب الكلام اسيب الكلام كده انه ايه كافر وبعيدا عن اختلاف العلماء في هذه القضية انا اناديك اهمس في اذنك يا تارك الصلاة هل يرضيك هل يرضيك ان يكون انتسابك الى ملة الاسلام ان يكون انتسابك الى دين التوحيد ان يكون انتسابك الى امة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة خلاف بين العلماء انت ترضى كده انك تبقى محل شك يا ترى زي اليهود والنصارى زي المجوس عباد البقر والنار ولا هو كافر ومسلم في وقت واحد ترضى ان يكون انتسابك للاسلام محل خلاف بين العلماء فريق يقول كافر مشرك حلال الدم والمال لا يستحق الحياة بل على خليفة المسلمين ان يقتلك ردة يقولون انه لا يجوز لك ان تتزوج من مسلمة بل يقولون لا تصح ولي شرعي تجوز بنتك يقولون انك لا تورثهم ولا يورثوك يقولوا انك اذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين بيقولوا انك هتخلد في جهنم مع فرعون وهامان وابي جهل وابي لهب وسائر اعداء الدين وان ما كنتش دي الفريق التاني بيقول انك فاسق فاجر عاصي يجب قتلك حدا ان اصررت على ترك الصلاة من الخليفة انت ترضى ان يبقى الخلاف فيك كده انك يا فاجر يا كافر انك يا فاسق يا ملحد انك يا مجرم يا خارج من الملة ترضى والله انا مرضى لك انا عايزك تبقى موحد عايزك تبقى مؤمن تسمع بقية كلام العلماء اسمع محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة يقول سمعت إسحاق بن راهويه يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر ابن حزم الإمام ابن حزم صاحب المحلة يقول إيه لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقته ابن القيم يقول لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال تارك الصلاة إثمه أعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة الإمام الذهبي في كتاب الكبائر بيقول إيه يقول فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة وتاركها بالكلية عن الصلاة الواحدة اللي يسيب صلاة صلاة واحدة كمن زنى وسرق اللي يسيب صلاة واحدة بس أشد ممن زنى وسرق لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين حاجة أخيرة في العناصر دي لكن لسه حتة مهمة قوي لسه حتة حلوة في آخر الصلاة عشانك ها آخر حاجة أن ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات والغرق في الشهوات سبب الغرق في جهنم في وادي وي وفي سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين هناك تلازم بين إضاعة الصلاة وبين الغرق في الشهوات والتلوث بالخطيئات قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ها أضاعوا الصلاة و على طول مع بعض أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فكل من أضاع الصلاة لابد أن تستعبده الشهوات لأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ولأن من ضيع الصلاة فهو لسواها أضيع لسواها أضيع يا تارك الصلاة أكبر اكبر مصيبة وقعت عليك انك تركت الصلاة قال رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله وتر يعني فقد فقد أهله وماله فقد أهله وماله المشكلة في الآخر إنك تشوف تارك الصلاة رايح جاي بيضحك ويهزر ومش حاسس بعظم وزره وشناعة فعله لا يشعر بعقوبة الله إياه والسبب كده انه انه عوقب باشد عقوبة وهي موت القلب قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون فهو ناسي نفسه نسوا الله فنسيهم فلم يوفقهم الى التوبة اصله طبع على قلبه وما تخافش لو عايز الطابع ده يترفع من على قلبك صلي صلي تقول له صلي يقول لك لما ربنا لما ربنا يهديني صلي ويبقى ربنا هداك صلي ويبقى ايه يبقى ربنا هداك خلاص خلصت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين حديث صحيح مسلم هذا الذي يصل- يسعى في صلاح دنياه ولو خرب اخراه وهو يحسب انه يحسن صنعا انتبه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ختاما اسألك يا تارك الصلاة هل الصلاة غرامة يؤديها الانسان جاوبني بالله عليك هل الصلاة مضيعة للوقت ليس للإنسان وقت فائض عشان يضيعه في الصلاة جاوبني ما بتردش ليه قول لي هل الصلاة مبدأ إلزامي يكره الإنسان عليه قول لي هل الصلاة تقيد الحرية قول لي هل الصلاة بتضر الجسم قول لي بالله عليك هل الصلاة بتضيع المال لا والله ده الصلاة رزق قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عشان كده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فلم يجد طعاما أمرهم بالصلاة صلي وربنا يوسع عليك اللي مش لاقي شغل يصلي وربنا يوسع عليه يديله شغل يديله شغل سؤال معلش جاوبني عشان تريحني انت مفكر يعني ربنا محتاج صلاتنا صلاتنا دي بتنفع ربنا يعني ولا ايه ها طيب اقول لك حاجه اقول لك حاجه هي الصلاه دي ما منهاش اي فايده ليك خالص بلاش دي قول لي هو انت لما بتصلي بتخسر ايه بتخسر ايه قول لي لو الصلاه وحشه نبطل احنا كمان قول لي الصلاه فيها ايه ضر فيها ايه هقول لك كلمة يا تارك الصلاة ايه رأيك لو واحد اداك قطعة شوكولاتة او كنت ماشي شايل صنطتين تقال في ايديك ام واحد شافك قال لك عنك عنك وشال معاك شنطة او انت حاجة وقعت منك وانت ماشي ومشيت جيري وراك وقال لك خد خد الحاجة دي وقعت منك او كانت عربيتك واقفة وعمال تدور مش عايز تدور قام اداك زقه الراجل ده ما تقولوش شكرا تقول له ولا ما تقولوش انت ما بتردش ليه تقول له شكرا طيب من قلبك تحترمه وتوقره وتحبه وتقدر عمله وتحاول تكافئه على معروفه ولا لا الخير اللي انت فيه كله ده من ربنا ما يستاهلش ان انت تشكره ما يستاهلش ان انت تقدره ما يستاهلش ان انت توقره هل من متفضل منعم مثل الله قل لي انت عامل عقد مع مع مين علشان يشغل لك قلبك ها ده يا ابني التليفون لو ما دفعتش الفاتورة بيقطعوا الحرارة مش خايف لا ربنا يقطع الحرارة عن قلبك ها مش خايف مش خايف مش خايف من ربنا اخي لا لا لا لا انت صليت اظن بقى تبقى اخي لو ما صليتش يبقى لسه بقول لك يا عبد يا عبد الله اياك ان تكون من المسلمين المفرطين الذين يتركون الصلاة عمدا فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله اياك ان تكون من المسلمين المزيفين الذين يصلون وقتا ويتركون اوقاتا اياك اياك ان تكون من المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الا ولا يذكرون الله الا قليلا يا عبد الله صلي صلي ان كنت عاقلا فوالله ما ترك الصلاة عاق صلي ان كنت حرا كريما ولا تقتدي بالمارقين ولا تغتر بالهالكين صلي صلي ان كنت ممن يحفظ الجميل ويشكر على المعروف صلي صلي ان كنت صادقا في اسلامك ولا تخالف افعالك اقوالك فتكون من المنافقين صلي صلي ان كنت تحب نفسك لتنجيها من العذاب الأليم فتارك الصلاة في ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غي وادي في جهنم غي ويل سقر ثلاث أودية في جهنم أعدت لتارك الصلاة فإن كنت تحب نفسك فصل صل لتنجيها من العذاب الأليم صل صل إن كنت بارا بوالديك أنت بتحب أبوك وأمك صل صل عشان ربنا يتقبل دعائك ليهم عشان ربنا ينفعهم بيك عشان ربنا ينفعهم بيك هل ترضى أن تراهم غدا يتقلبون في النار صل صل إن كنت وفيا لزوجتك تريد لها الخير وتتمنى لها السلامة يا راجل خليك راجل هي بتصلي وانت ما بتصليش عيب عيب هل يشرفك ان تكون هي صالحة تقية وانت تعيش فاجرا وان كنت انت بتصلي ومراتك ما بتصليش اقول لك ازاي ازاي ازاي تثق فيها ووفائها ليك وهي مش وفية لله صلي ربنا يشرح صدرك صلي ربنا يعلي قدرك صلي ربنا يغنيك بالحلال صلي ربنا يهدي زوجتك صلي ربنا يهدي اولادك ويبارك لك في اولادك صلي ربنا يبارك في رزقك صلي ربنا يحميك من اعدائك صلي ما تحتاجش للناس ابدا صلي صلي صلي فإنه لا دين لمن لا صلاة له نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة رب اجعلنا من مقيم الصلاة رب اجعلنا من مقيم الصلاة اللهم اهدي جميع المسلمين اللهم اهدي المسلمين اللهم أعن الطائعين اللهم تب على عصاة والمذنبين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد